هذا الدين لم يتغيروا كانوا هداة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى عجائب الصالحين أولئك الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم وتنتفع القلوب وتحيا بمطالعة أخبارهم والنظر في أحوالهم وسيرهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا في عبادك الصالحين من عجائب الصالحين أنهم يخافون على دينهم أنهم يحرصون على دينهم أنهم يحمون دينهم يدافعون عن دينهم فهو رأس مالهم كما أسلفنا من قبل ويعرفون أن الفتن تأتي بالليل والنهار متواترة متتابعة متتالية لذلك هم يخشون على إيمانهم ودي من عجائب الصالحين سبحان الله الفتن مالية الدنيا وناس كتير ولا على بالها فتن وبيقعوا في الفتنة ورا التانية ورا التالتة ولا الرابعة يضيع صلاة هو اللي بيضيع صلاة الفجر ده مش فتنة وتلاقيه طول السنة مضيع صلاة الفجر ما حسش بالفتنة السكينة سرقاه زي ما بيقولوا الناس واللي قاعد يبص للحرام ليل ونهار ده مش فتنة واللي قاعد ياكل الحرام والرشاوي ليل ونهار مش فتنه واللي قاعد يتكلم في سيره الناس مش فتنه واللي عايز واللي قاعد ينتقد العلماء باظهار معايبهم ليس لقصد النصيحه بل لقصد الفضيحه مش فتنه وحاجات كتير فالفتن اصبحت كالغشاوه بل هي غشاوه على عيون الناس والعياذ بالله فلذلك الصالحون كانوا يخافون عن نفسهم من الفتن ويعرفونها اذا اقبلت اما غير الصالحين ما يعرفوش الفتنه لما تعدي من عجائب الصالحين انهم كانوا يخافون من الفتن ويحرصون على النجاة منها والسلامة من آثارها وتبعاتها ويعرفونها وهي مقبلة أما غيرهم فلا يعرفها إلا وهي مدبرة بعد ما يقع خلاص والعياذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا عنه النعمان بن بشير يقول صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا شوف اللي جاية يبيع قوم أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير يبيع دينه ما هو الدين خلق قال ابن القيم الدين خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق يبيع قوم أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير شوف الحسن البصري سمع الحديث ده من النعمان بن بشير لما سمعوا بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مع الفتن في ناس كتير هتبيع دينها بحاجات تافهة بنص جنيه وبكوباية نسكافيه وبكوباية شاي وبسندوتش يبيع دينه والعياذ بالله بكده قال الحسن البصري ايه عن اللي بيبيعوا دينهم بحاجة سهلة والدين ده ماليش تمن غير الجنة ما تقبلش في دينك تمن غير الجنة ومين اللي يديك الجنة الله عز وجل يبقى دينك لله اوعى تتنازل عن دينك قال الحسن البصري والله لقد رأيتهم اللي بيبيعوا دينهم بحاجات بسيطة والله لقد رأيتهم صورا ولا عقول عارف صورا ولا عقول يعني ايه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم حاجة تسد عين الشمس وما فيش أي عقل عاملين زي ما بيقولوا كده أجسام كأجسام البغال وأحلام كأحلام العصافير الجسم قد كده اهو والعقل قد كده اهو فبيقول والله رأينا الذين يبيعون دينهم بثمن يسير صورا لا عقول وأجساما ولا أحلام فراش نار يعني يشوفوا أي حاجة من البهارج والزينة يتلفوا حوالين منها لأن الفراش بيجي على النار لما تولعها أو على النور يعني بينخدعوا بالظاهر يعني وذبان طمع يعني ايه ذبان طمع يعني عاملين زي الذباب لا يقعون إلا على الأشياء القذرة ما هو اللي يبيع دينه عشان نص جنيه ولا مئة ألف جنيه ولا مليار جنيه ولا يبيع دينه علشان واحدة ولا يبيع دينه مين يستاهل انك تبيع دينك تبيع دينك ليه الله عز وجل تبيع دينك له أما غير الله عز وجل ما ينفعش تصرف له من دينك لا تصرف له كيس تفاح كيس بصل أي حاجة إنما الله عز وجل له الدين ما ينفعش تضحي بدينك ولا في حتة منه ما يستاهلش حد إنك تضحي بدينك علشانه إلا الله عز وجل طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة الله فبيقول والله لقد رأيت الذين يبيعون دينهم صورا ولا عقول أجساما ولا أحلام فراش نار وذبان طمع بيلموا على الحاجات القذرة والدنيا العفنة يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين تشتريهم باتنين جنيه وتبيعهم باتنين جنيه خد يا ابني 2 جنيه روح قول نعم لفلان خد 2 جنيه روح قول لا لفلان خد 2 جنيه اديني صوتك خد 2 جنيه ما تديلوش صوتك خد 2 جنيه واشهد شهاده زور خد يبيعون يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز واحد منهم يبيع دينه بمعزة والعياذ بالله دلوقتي اديك شايف بيبيع دينه بسيارة ويبيع دينه بعشرين متر ويبيع دينه مش عارف بإيه المهم عليك أن تخاف على دينك اسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يخوفنا من البدع التي تأكل الدين يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع إياكم وما يحدث الناس من البدع فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة الدين مش هيروح مرة واحدة كده بدعة يروح حتة من الدين بدعة تانية يروح حتتين من الدين بدعة تالتة يروح تلات حتت من الدين يبقى كل لما تدخل بدعة على الدين على القلب يروح حتة من الإيمان لحد القلب ما يروح منه الإيمان يمتلئ بالبدع يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث للناس بدعا حتى يخرج الإيمان من قلوبهم ويوشك الناس أن يدعوا ما ألزمهم الله من فرض الصلاة والصيام والحلال والحرام الناس هتسيب الصلاة والصوم وهتسيب الحلال والحرام ودي احنا بنشوف حاجات كتير ربنا يلزمنا دينه يا رب ويتكلمون في ربهم عز وجل يسبون الذات العلية والله وشوفنا في بلاد المسلمين واللي انطبع بفلوس المسلمين زي القصص اللي كانت بتنطبع في وزارة الثقافة أيام زمان وبيتسب فيها رب العزة سبحانه وتعالى يوشك الناس أن يتركوا ما ألزمهم الله من فرائض الصيام والصلاة يوشك الناس أن يتركوا الحلال والحرام يوشك الناس أن يتكلموا في ربهم عز وجل يعني يسبون والعياذ بالله فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيبوا الله يهرب يروح فين يا ابن مسعود اللي يدرك زمان تنتشر فيه البدع يهرب يروح فين قال فليهرب قيل فإلى أين يهرب يا أبا عبد الرحمن قال يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع حذرونا من التلون في الدين في ناس بتتلون في دينها عنده مبادئ فجأة تبص تلاقيه غير المبادئ ودلوقتي زمن تغيير المبادئ انت عندك في دينك ثوابت اما يجي عدو من الاعداء او في ظرف من الظروف تغير المبدأ تدوس على المبدأ ده تلون في دين الله ده مرض ده سرطان افضل مستمسك بالثوابت بتاعتك ما تجاملش حد فيها دين الله لا يقبل المجاملة ولا المداهنة دين الله يحتاج إلى الوضوح هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة طالما حق اجهر بيه لكن بأسلوب حلو كده ولين إنما أنبطح وأطوع الدين وأقول آه ده الظروف تقتضي كده ما ينفعش أنا عارف إن في مسائل بتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص دي ما بتكلمش عنها أنا بتكلم عن ثوابت الدين في ناس بدأت تميعها دلوقتي عشان تكسب مكاسب سياسية واقتصادية ودولية ومش عارف إيه قال آه آه أبو مسعود الأنصاري لحذيفة بن اليمان أوصني والاثنين صحابة حذيفة بيوصي أبو مسعود الأنصاري بيقول له إيه مش ابن مسعود أبو مسعود الأنصاري بيقول لحذيفة والصين اثنين صحابة بيوصوا بعض قال له إن الضلالة حق, حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف يعني كان زمان من خ... من 3 4 5 سنين أو 20 سنة بتقول الحاجة دي حرام وبعد شوية لقيناك بتقول حلال لا بأس مش عشان الاجتهاد اتغير ده هي ثابتة ما بتتغيرش لا ده انت اللي غيرت الدين والعياذ بالله انت اللي غيرت المبادئ اوعى شوف بيقول اهو ان الضلالة حق الضلالة الضلالة اللي ما بعدها ضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف يعني كان زمان يشوف المتبرجة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويدعي لها بالهداية ويبقى مستنكر إنما بعد سنتين ثلاثة يلاقي واحد بيستنكر على المتبرجات بأسلوب طيب ودعوي رصين يعني يقول له يا أخي بالراحة عليهم كده يا أخي مش عارف إيه وبعدين يعني ما هو برضه عندهم خير كتير وما جاتش عند الهدوم لوحدها ده يعني في متبرجات أحسن من المنتقبات ده في متبرجات أحسن من المحتجبات ده في مش عارف الله مش انت اللي كنت زمان بتقول المتبرجات والتبرج نفاق والكلام ده ايه اللي حصل الدين اتغير الدين ما بيتغيرش انما هو دينه اللي ضعف والعياذ بالله قال ان الضلالة حق الضلالة ان تنكر ما كنت تعرف وان تعرف ما كنت تنكر بغير المبادئ واياك والتلون في دين الله فان دين الله واحد ثم يقول عدي بن حاتم نفس المقولة إنكم لن تزالوا بخير هيديكم ترمومتر تعرفوا أنتم ماشيين صح ولا لا لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون أو تنكروا ما كنتم تعرفون طول المبادئ ما بتتغيرش والثوابت ما بتنقلبش أنتم بخير وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف انظر إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو يبين أن بعض الناس يتلون في دين الله لدرجة أنه يسيب الدين ما احنا بنمسك في الدين كده في ناس بتسيب الدين كده اهو والعياذ بالله بس في تشبيه ما هو الصالحين بيخافوا على دينهم جدا تشبيه معلش معلش والله الحديث صحيح رواه الامام الحاكم وابن ابي شيبه بس اسمعوه علشان تخافوا آه، حذيفه بن اليمان كان قاعد مع الناس وده خبير فتن النبي عليه الصلاه والسلام معلمه ايه اللي هيحصل من من الاحداث المستقبليه كتير منها فحذيفه بن اليمان بيقول ايه كيف انتم اذا انفرجتم عن دينكم الانفراج حاجه بتتسع بيسيب يعني كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من تأتيها لا تمنع من يأتيها تشبيه شنيع يعني بيقول العياذ بالله المرأة البغي العاهر اللهم استر عوراتنا المرأة البغي العاهر لا تمنع أحدا يريد الفجور معها أهو في ناس ستسمح بأن الدين يتغير زي المرأة الزانية ما بتسمح ان اي عربيد يزني معاها شفت ازاي كيف انتم اذا انفرجتم عن دينكم هتسيبوا دينكم يتغير الامم المتحدة عايزة تغير وتعمل اتفاقية الزواج المثلي آه آه يلا غير عايزين يغيروا قانون الطفل الاسلامي يبقى قانون طفل غير عايزين يغيروا التعليم في العالم الاسلامي غير عايزين يقفلوا دار القرآن في باكستان اقفل عايزين نقفل الجمعيات الاغاثية في الدول الاسلامية اقفل الله ايه ده هي كل حاجة غير قانون المرأة غير قانون الطفل غير قانون الأسرة غير عايزين نع... الشريعة الإسلامية مش نافعة الغي الحدود الغي الشريعة الإسلامية مش عارف الغي ايه ده هو الدين بيتساب كده كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها فقام, رجل فقام الناس على ركبهم وقالوا لا ندري نعمل ايه نتصرف ازاي ده زمن ما هل الزمن ده هيدركنا بنسيب الدين بسهولة كده ونسمح ان الدين يتغير بسهولة قالوا لا ندري قال حذيفة بن اليمان لكني والله أدري أنا عارف الناس هتبقى إزاي أيامها أنتم بين عاجز وفاجر الناس في الزمن ده يا واحد عاجز يعني نفسه يعمل حاجة ومش قادر ما ما معهوش ما معهوش إمكانات نفسه يعمل عنده نية كويسة بس مش قادر متكتف اديني إمكانات وأنا أعمل زي بقول لك مش عارف اطبخ يا جارية كلف يا سيدي أو فاجر فاجر يعني إيه يعني هو اللي بيقول لهم تعالوا غيروا هو اللي بيقول لهم اتفضلوا غيروا الدين ودي احنا شايفين اهو انا بقول دلوقتي العاملون للاسلام الان فين الجرايد بتاعتهم اين جرايد العاملين للاسلام الجرايد كلها قاعده تهاجم كل ما هو اسلامي ولو اي شيخ قال كلمه قد كده اهو ينزعوها من سياقها ويشهروا بيه وتطلع في النهايه انه بيشهروا بيه كذب ويجيبوا احكام الاسلام ويطعنوا فيها ليل ونهار وعندهم فضائيات فيها توك توك شو من 9 ل 10 ل 11 ل 12 لواحدة لثلاثة قاعدين يطعنوا في دين الإسلام ليل ونهار عايزين بقى ما نبقاش عجزة ولا فجرة الفاجر هو الذي يسمح بالاعتداء على الدين والعاجز هو الذي يريد نصرة الدين لكن لا يملك فاللهم أعنا على نصرة دينك يا رب العالمين اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا كما أصلحتهم وأنت رزقتهم أن عملوا بطاعتك فارزقنا أن نعمل بطاعتك كما رزقتهم حتى ترضى عنا كما رضيت عنهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيروا كانوا هداة الخلق للنور الذي أهدى القلوب وفيضه